أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا حقيقي وحشتوني جدا وبشتاق للقائكم كل يوم ثلاث ربنا يجمعنا وإياكم على خير والليلة دي الليلة رقم 26 وعقبال الليلة رقم 100000 ألف إن شاء الله في لقائنا مع النبي صلى الله عليه وسلم علشان يوم القيامة نقول له يا رسول الله التقينا معاك بأرواحنا في الدنيا فع ألف ليلة وليلة أو ألف أو ألفين ليلة حتى أو مئة ألف ليلة وكنا بنتمنى إن احنا نشوفك يا رسول الله ونلتقي بيك يا رسول الله ونشرب من إيدك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء أدينا داخلين على النبي استحضر المنظر واستحضر المشهد المهيب الجميل أنت داخل دلوقتي على حبيبك صلى الله عليه وسلم هدوء وأدب وسكينة غير عادية اوعى تنسى التأشيرة تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا الليلة دي وكانت الدخله نفس دخله الليله اللي فاتت لما دخلنا لقينا عند النبي واحد من الصحابه بيقول له يا رسول الله انا خطبت فقال له أنظرت إليها قال لا قال ارجع فانظر إليها عشان كده النهاردة لقائنا الليلة دي مع ليلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع درس بعنوان حوار مع خاطب الجزء الثاني تعالوا نكمل مرة تانية ربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا وإياكم على الخير وينور بيوتنا بطاعة ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الخطبة واتكلمنا عن أن الاختيار لابد أن يكون على أساس الدين فاظفر بذات الدين ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك واتكلمنا وسالنا قلنا هل الخطبه انا بحاول بس الخص لكم يعني ملخص سريع كده عن الحلقه اللي فاتت علشان اللي ما شافهاش يقدر يكمل معانا ويستفيد من الحلقه قلنا هل الخطبه شرط في النكاح يعني لازم عشان اتجوز لازم امر بالمراحل الطبيعيه اللي هي يعني خطبه وبعدين عقد وبعدين دخول او بناء لا مش شرط الخطبه مجرد وسيلة للزواج إنما هي ليست شرطا يعني لو واحد راح عقد وبنى خلاص فزواجه صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع أنها ليست شرطا طيب وذكرنا أن في نساء ما يجوز للواحد أن هو يتقدم لهم وقسمناهم نوعين يا جماعة في محرمات على التأبيد يعني لا يمكن تتقدم لهم أبدا ما دمت حيا زي مين زي الأم وزي الأخت وزي ال ال العمة وزي الخالة وزي بنات الأخت إلى غير ذلك بدون حصر يعني وفي في محرمات على التعقيد زي ايه زي اخت زوجتك اخت زوجتك ما ينفعش تتجوزها مع زوجتك الا اذا طلقت زوجتك ربنا يعافيك يا رب العالمين واتجوزت ايه اخت زوجتك كذلك زوجة خالك او زوجة عمك او عمة زوجتك او خالة زوجتك دول محرمات على التعقيد وفي نوع تاني ما تقدرش تقدم له ليه المرأة المعتدة يعني يعني ايه المعتدة ودول ثلاث انواع واحدة يكون جوزها ميت وهي ما زالت في فترة العدة فالعلماء قالوا يجوز يجوز التلميع يعني تتلف يعني تتلمح لها لها بان انت عايز تتجوزها لكن لا تصرح صرح والنوع الثاني واحده تكون طلقت الثلاث طلقات ربنا يعافي بنات المسلمين يا رب العالمين وما زالت فتره العده برضو قالوا يجوز التلميح ولا يجوز التصريح لكن النوع الثالث واحده وطلقت الطلقه الاولى او الثانيه فما يجوز لا التلميح ولا التصريح لانها ما زالت ما زالت زوجه ووضحنا يا جماعه موضوع التلميح والتصريح ايه الفرق يعني لما يعوز يلمح لواحده يجوز انه يلمح لها زي اللي طلقت ثلاث طلقات او اللي زوجها توفي وهي في فتره العده يلمح يقول ايه قلنا يا جماعه قول ابن عباس ان هو يقول مثلا يعني لو وددت ان الله يسر لي زوجة صالحة بلغة باللغة البسيطة بتاعتنا في العصر ده يعني حضرتك اخت فاضلة وربنا يرزقك يا رب بزوج طيب او انا اتمنى ان ربنا يرزقني بزوجة طيبة وتلمح بهذا الكلام يعني ايه مش مش تبقى معدي من جنبها وتقول لها بكرة تندم يا جميل يعني طبعا ايه ده مش اسلوب يعني ايه تعريض فالشاهد في الموضوع ان في يجوز التلميح لبعض النساء ولا يجوز التصريح قلنا اللي يجوز لهم التلميح زي مين يا جماعه اللي طلقت ثلاث طلقات وفي فتره العده ويجوز التلميح لواحده زوجها توفي وما زالت في فتره العده اما لو كانت مطلقه طلقه اولى او ثانيه لا يجوز لا التصريح ولا التلميح لانها ما زالت زوجه فلو صرح يكون بذلك ممن يخبب المراه على زوجها ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين قلنا كمان حضرتك رايح تتقدم للاخت الفاضله اللي هتقدم لها ربنا يبارك فيك ويجعل بيتكم يا رب كده يعني بذره طيبه كده للتمكين للامه الاسلاميه احنا بنقول يا جماعه احنا لما بنتكلم عن قضيه الزواج ما بنتكلمش عن قضيه قضاء وطر او شهوه او متعه وخلاص لا احنا بنتكلم عن تمكين للامه الاسلاميه من خلال البيت المسلم زي ما قلت لحضرتك بيتي لما ينصلح وبيتك وبيتنا جميعا يبقى الامه كلها انصلحت احوالها بفضل الله يبقى الامه عادت الى ربنا سبحانه وتعالى ربنا يطهر بيوتنا وبيوتكم من المعاصي ويملا بيوتنا طاعه لله ويجعلها اسعد بيوت في الدنيا تكون بيوت على غرار وعلى يعني مثال بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم اتكلمنا حضرتك رايح تتقدم قلت يا ريت واوعى تنسى الكلام دوت قلت يا ريت اوعى تروح ايدك فاضيه لازم تروح ايدك مليانه وايدك مليانه بايه بخيرات الدنيا والاخره بمعنى رايح تتقدم مفيش مانع ابدا اخد معايا علبه جاتو او تورتايه جميله كده او اي حاجه من انواع الحلويات الجميله ومع الحلويات خدت غذاء ال- ال- البطن زي ما بيقولوا يعني او غذاء الجسد تاخد معاها غذاء القلب والروح يا ريت تاخد معاها مثلا عرفت ان عدد الاسره سبع افراد او خمس او ثلاثه خد مصاحف واديها لهم هديه واطلب منهم ان هم يقراوا فيها خد لهم كتاب عن سيره الرسول عليه السلام كتاب عن آه، الصحابه عن الصحابيات يعني خد لهم غذاء للقلب والروح برضو علشان حتى تترك ذكرى طيبه في نفس هذه الاسره المباركه قلت برضو يا ريت لو تاخد معاك وانت رايح والدتك او اختك يعني عشان هيحصل ايه انت هتقعد مع الاخت في وجود محارمها وبعد ما تخلص القعده الاخت هتخش جوه والدتك هتخش تقعد معاها وتدردش معاها هتقدر توصل وتعرف حاجات انت تتمنى تعرفها ممكن انت ما تقدرش تعرفها وانت قاعد مع الاخت قلنا بعد كده برضو ان هل يجوز ان انت تشوفها مع اي حد من المحارم بتوع الاخت ديت قبل ما تروح بيت والدها قلنا يجوز يعني من باب دار المفسده ان بعض ال ال الاباء بيقول بنت تقدم لها خمسين واحد وكلهم مشوا هي للدرجه دي بنت مش كويسه او بنت وحشه طبعا ده بي بي بيحصل ش- شيء من التاذي للاباء والامهات اللي مش واخدين بالهم من المساله الشرعيه ان عادي لو جه شاف بنتي ألف واحد ما دام رؤيه شرعيه في وجود المحارم وما حصلش نصيب خلاص ربنا مقدر لها حاجه افضل من اللي احنا نتخيلها ولعل وعسى ربنا يكرمها في الوقت القريب لكن بعض الاباء نتيجه التعجل والقلق على بناتهم بنقول ما فيش مانع ابدا ان الاخ اللي رايح يتقدم ممكن يتصل باخو الفتاه ويقابل الاخ نفسه اللي هو اخو البنت اللي عايز يتقدم لها ويقعدوا في اي مكان لو مثلا عنده مكتب يروحوا المكتب عنده يقعدوا ويشوف الاخت في رؤيه شرعيه برضه في وجود محرم لها وده ما فيهاش اي مشكله خالص فلو حصل قبول بعد كده يروح بيت والدها بس ما يقولوش بقى ده الحمد لله يعني أنا من اول ما شفتها في بيت اخوها او في مكتب اخوها الحظ طبعا الجوازه هتتفركش من اولها لا طبعا خليك ذكي ان انت ما تقولش اي حاجه خالص ولا تكذب ولكن لا تذكر هذه المساله وكانك رايح لاول مره تشوف هذه الاخت علشان دار هذه المفسده اتكلمنا كمان يا جماعه الخير حبايب قلبي اتكلمنا عن اداب الزياره اتكلمنا عن ان الاخ او الشاب اللي رايح يتقدم يا ريت يكون مرت... يعني يعني ي- ي- يتادب باداب الزياره لما يخبط ما يقفش في وش الباب ولما يتفتح الباب ما يقولش ده بيت الاخت فلانه لا عيب لان في راجل موجود في البيت يقول ده بيت الحاج فلان او ده بيت الاستاذ فلان وبعدين ي- يذكر لي يقول له والله انا فلان الفلاني اللي اتصلت بحضرتك علشان اتقدم لبنت حضرتك اهلا وسهلا يا ابني يدخل ما يقعدش الا في المكان اللي هم يحددوه له ولو قعدوه في مكان يبقى كاشف فيه كل اهل البيت يستاذنوا في انه ينتقل ل- لمكان تاني ما يكونش كاشف البيت يكون مد ظهره للبيت عشان ما يطلعش على عورات اهل البيت ويقعد بادب وسكون وسكينه ولما يتكلم ما يبقاش كلامه كله بس موجه للاخت لا يا ريت برضه خلسه يتكلم مع والدها مره مع اخوها مره معاها هي مره بحيث ان هو ي- يشعر الجميع باهتمامه بيهم ولما يقعد مع والد الاخت في الاول قبل ما يقعد مع الاخت يا ريت يكلمه من باب يعني ايه مش انا جاي بس عشان اشوف بنتك ده انا سعيد جدا بلقاء حضرتك ده حضرتك يعني والله يعني اللي, اللي سمعته عن حضرتك شوقني ان انا اجي اشوف حضرتك يحسس الراجل بانه مهتم بيه هتدب المحبه ما بينهم من اول لقاء بفضل الله ويكون ده سبب بفضل الله للقبول فيما بعد آه، اذا آه، حصل قبول ما بينه وما بين الاخت قلنا يا جماعه في مسألة الجلسة أو الرؤية الشرعية آه، بين الخاطب والمخطوبة هيتكلموا في إيه؟ إحنا قلنا يا جماعة خلي الكلام طبيعي، خليها جلسة تعارف، هو مش رايح يعمل لها اختبار في العقيدة ولا اختبار في القرآن ولا اختبار في أي حاجة، هو أهم حاجة يركز عليها إنها تكون إنسانة متربية تربية عالية جدا وإنها تكون عندها هدف في الحياة ويكون عندها عقلية ناضجة وتكون إنسانة مطيعة لله سبحانه وتعالى، لا مانع إنه يسألها عن أخبارها مع القرآن، لا مانع إنه يسألها عن أخبارها مع الصلوات الصلوات الخمسة لا مانع ان هو يسألها عن حجابها لابسة حجاب شرعي مظبوط ولا لا لا مانع انه يسألها عن رهب امها وهكذا هدف ده هدف الحج وممكن يمكن يوفر عليها بدل الاحراج ممكن يسالها السؤال ويرد هو على ن- على نفس السؤال اللي سالني حضرتك اخت الفاضله هدفك ايه في الحياه والله انا هدفي كذا كذا يقول لا انا عن نفسي الحقيقه الحمد لله رب العالمين هدفي كذا طب لو كنت يعني كان امنيتك ايه في الشاب او في فارس الاحلام اللي المفروض يتقدم لك كان امنيتك يبقى شكله ايه او مواصفاته ايه فتبتدي تتكلم فانت تقول وانا كمان كان نفسي ان الاخت الفاضله اللي تقدم لها تكون متدينه وتكون عاقله وتكون كذا وكذا توفر عليها لان ممكن هي تكون محرجه انها تتكلم بانطلاق قدام والدها ودي اول مره ممكن تكون انت اول واحد يتقدم لها هيبقى عندها شيء من الحياء والخجل شديد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا بقى نكمل الموضوع بتاعنا النهاردة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم هنتكلم بداية عن النظر إلى المخطوبة إيه حكم النظر إلى المخطوبة؟ إيه العلماء قالوا إنه مستحب يعني إذا يعني لو تم الزواج يعني هو لو الزوج راضي انه يتجوز من غير ما ما ينظر للمخطوبه خلاص الزواج صحيح لكن يستحب ان ينظر ليه عسى ان يؤدم بينهما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ان المغيره بن شعبه رضي الله عنه وارضاه خطب امراه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما يجعل فيه آه، يعني يعني محبه بينكما وتدوم العشره بسبب هذه النظره ليه لان انت هيحصل قبول ما بينك وما بينها بسبب هذه النظره بفضل الله سبحانه وتعالى انت هتبقى حابب انك ترتبط بهذه الاخت وهي تكون حابه انها ترتبط بيك فيكون النظره دي تكون لها نتيجه طيبه بفضل الله سبحانه وتعالى وقلنا الحديث اللي ذكرناه في أول الدرس الرجل الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله خطبت امرأة فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فانظر إليها قال أنظرت إليها قال لا قال ارجع أو اذهب فانظر إليها طيب إيه حدود النظر إلى المخطوبة أنا يا جماعة بعتبر يعني بحط نفسي آه، سامحوني يعني بحط نفسي مكان الشاب اللي راح يخطب أو يتزوج وبقول هو أكيد عايز يسأل أسئلة فأنا قعدت أحضر أسئلة كتيرة جدا في ذهني وبدأت أحطها قدامي وأجاوب عليها إيه حدود النظر إلى المخطوبة أبص على إيه يعني أنا قاعد دلوقتي وقدامي آه، يعني آه، المحارم بتوع الأخت وهي قاعدة قدامي طبعا كشف الكفين الكفين والوجه دايرة الوجه كده والكفين ايه اللي يجوز ان انا انظر اليه جماهير اهل العلم قالوا يجوز يجوز النظر الى الوجه والكفين وبس لكن في اراء تانية الحنابلة بيقولوا يجوز النظر الى ما يظهر غالبا زي الرقبة وزي ال- ال- اليدين والقدمين ده رأي الحنابلة الامام الاوزاعي بيقول يجو- يجوز النظر الى كل شيء الا العورة لكن الرأي الراجح فين يا جماعة؟ الرأي الراجح المعتبر عند أهل العلم الثقات أنه لا يجوز النظر إلا إلى الوجه والكفين وبس واضح كده؟ يبقى أبص على الوجه والكفين سبحان الله أهل الطب والعلماء ال- المتخصصين يقول لك إذا كان آه، النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا إن إحنا ننظر إلى الوجه والكفين فهل ده كفاية؟ قالوا آه كفاية كفاية من خلال الوجه, الوجه والكفين انك تعرف بفضل الله سبحانه وتعالى مدى نضارة هذه الأخت أم من عدم نضارتها من خلال الوجه والكفين فقط بيكشفوا كل شيء في هذه الأخت اللي انت رايح تتقدم لها فيكفي النظر إلى الوجه والكفين بفضل الله سبحانه وتعالى طيب آه، لكن هل يجوز ان انا يعني انظر او انظر اليها ككل ككل عشان آه، اجد ما يدعوني الى الزواج منها في حديث جميل جدا حديث جابر بن عبد الله لكن الحديث دوت خليه مفاجاه كده بعد الفاصل نلقاكم بعد الفاصل كتروا من الصلاه على حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا وإياكم على خير بنحاول يا جماعة إن احنا نتكلم عن موضوع الزواج والخطبة والعقد والحد كلها علشان نفسنا فعلا أسر مسلمة تنشأ على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت قلنا ما يجيش واحد بقى يندم ويقول يعني أنت جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي بعد ما اتجوزت وعدى على جوازي 25 سنة أقول له معلش ما أنت برضه عندك ولادك هيتجوزوا إخواتك هيتجوزوا قرايبك جيرانك حبايبك يعني برضه هتعلمهم وربنا يبارك فيك يا رب العالمين وهتسعد بيهم بفضل الله واللي ما قدرتش تعمله مع نفسك اعمله مع ولادك واعمله مع اخواتك ربنا يا رب يبارك في بيوت المسلمين اجمعين اللهم امين قلنا حدود النظر الى المخطوبه القول الراجح في هذه المساله عند اهل العلم الثقات المعتبرين اللي هو النظر الى الوجه والكفين فقط بفضل الله لكن ورد حديث جميل جدا حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال جابر فخطبت امرأة أو فخطبت جارية فكنت أختبئ لها حتى رأيت ما دعاني لنكاحها فتزوجتها ايه معنى الكلام دوت سيدنا جابر خطب جاريه سمع النبي عليه السلام بيقول لو واحد فيكم خطب امراه او واحده يعني لو قدر يشوف منها ما يدعوه لنكاحها انه يتجوزها فليفعل فالنبي أباح أن الإنسان ممكن ينظر إلى بعض الأشياء اللي تدعوه لنكاحها يعني على سبيل المثال سيدنا جابر كان بيعمل إيه؟ سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه كان بيختبئ لهذه الفتاة وراء شجرة أو هذه المرأة كان يختبئ لها وراء شجرة فإذا مرت هي لا هي لا, هي لا تراه هي مش شايفة وإن هو شايفها أصلا وهي خارجة لابسة إيه يا جماعة؟ ده لابسة حجاب كامل حجاب كامل لكن أنا ليه بقول الكلمة ديت؟ قد يكون هناك شاب مثلا عفوا خلينا صرحاء عشان نوضح المسألة أكتر قد يكون شاب مثلا يحب أن يتزوج أخت تكون نحيفة وقد يكون هناك شاب يحب أن يتزوج أخت تكون يعني إلى حد ما مش نحيفة فلما يشوف الأخت وهي ماشية مثلا ولابسة حجابها كاملا فيختبئ فينظر فيرى يعني التفاصيل ال- الكلية المجملة بدون تفاصيل يعني إيه جزئية فيرى ال- الشكل المجمل آه والله واضح من شكلها المجمل إن هي آه، نحيفة أو آه، إنها مش نحيفة وهكذا فده يدعوه إن هو يتقدم ويتجوزها فالنبي أباح ذلك صلى الله عليه وسلم إذا كان الهدف والغرض ركزوا معايا إذا كان الهدف والغرض إنه رايح يتجوز مش رايح يتسلى ويقف بقى يتفرج على طوب الأرض ويقول والله نيتي أتجوز ما يروحش يقف عند الجامعة ويتفرج على أمة لا إله إلا الله يتفرج على نص قارة أفريقيا عشان يلاقي منهم واحدة فإحنا بنقول لا ده الهدف من ده كله إن يكون في واحدة معينة عايز يركز على إنه يتقدم لها فبينظر ما يدعوه إلى نكاحها طبعا سيدنا جابر بن عبد الله زي ما قلت لحضرتك كان بيختبئ من أجل أول ما شافها ورأى ما يدعوه لنكاحها تقدم وتزوج مباشرة طب السؤال اللي بعد كده هل يجوز أنا اتقدمت مثلا لواحدة آه، وخطبتها مش انا يعني لحسن زوجتي تكون سمعان ولا حاجه لا ده انا بتكلم عموما يعني ايه يعني اي شاب مثلا يعني راح يتقدم لاخت مثلا عشان يتجوزها فراح شافها وقعد معاها في وجود محارمها طيب بعد ما شافها وقعد معاها قعده طويله ودردشوا مع بعض وعلى فكره المساله مش مقيده بوقت مش هنقول له مثلا قدامك خمس دقائق وبعد كده يبقى ايه يعني كارت احمر لا يعني هو هيقعد براحته ويستانس بالجلسه معاهم بس يعني ما يقعدش مثلا آه، 15 ساعه ويقول انا اصل بركز يعني بس ايه يعني بجمع بس معلومات وبعمل بحث حاله و... لا طبعا يعني الجلسه ما تزيدش عن مثلا ساعه ساعه ونص يعني يا أخي يا بخت منظره خفيف زي ما بيقولوا يعني فعشان تكون ضيف خفيف على قلوب الناس فقعدت معاها ولكن في خلال الجلسه ديت لان ده جواز يا جماعه دي مش عربيه هغيرها ولا ولا مثلا آه، كرافته هشتري غيرها ولا ساعه هبدلها لا دي زوجه الزوجه عشره العمر كله ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين فقعد ولكن في خلال القعده اللي قعدها دي قدر ربنا سبحانه وتعالى ما لحقش يتكلم مع الاخت كان ليها اخ قاعد ما شاء الله دخل في انواع العربيات وانواع مش عارف ايه وال- وسباق آه، آه، كاس العالم ومش عارف ايه وخد الجلسه كلها والاخ اللي جاي يشوف الاخت ما لحقش يتكلم معاها كلمتين ولا يبص لها حتى بصتين فيعمل ايه فيستاذنهم انه يكرر الزياره مره تانية مفيش مانع مفيش مانع يا جماعه ده جواز ما فيهوش حرج ابدا فيروح مره تانية ويحدد ميعاد مع والدها برضه بكل ادب وحياء كده بعد اذن حضرتك يا فندم ربنا يجازيك عنا كل خير يعني يسعدني جدا ان اجي اجلس مع حضرتك شوف الكلام عايزين إن ننتقي الكلام كده واحنا داخلين بيوت الناس يسعدني ان انا اجلس مع حضرتك مره تانية لان فعلا فعلا ما لحقتش اشبع من وعادي مع حضرتك مش بقى بعد اذن حضرتك ممكن اجي مره تانية عشان ما لحقتش آه، يعني ابص غير بصتين بس او ثلاث بصات فمحتاج ابص 70 بصه عشان يعني اركز في الموضوع لا خلي الكلام واضح جدا وخليه مهذب جدا جدا وخليه منضبط والله يا عمي انا سعيد جدا بمعرفه حضرتك والله يعني حقيقي حتى لو ما كانش في نصيب يسعدني ان انا اتعرفت على واحد زي حضرتك تاذن لي يا عم ان انا اجي مره تانية اقعد مع حضرتك في الوقت اللي يعني يناسب حضرتك والله يا ابني اتفضل تعالى لنا ممكن بكره تعالى لنا يوم كذا حدد معاه الميعاد وروح برضه في نفس الميعاد واقعد معاهم قعدت معاهم دردش واقعد اتكلم وفتح مع الاخت في المواضيع اللي انت عايزها آه، بس يا ريت تكون موضوع مواضيع منطقيه ما تبقاش مواضيع يعني على هامش ال- المو... يعني خليك ايه خليك عملي واتكلم معاها ودردش معاها وفتح في كل المواضيع اللي انت عايز تتكلم فيها لحد ما تبني راي وتحط في نفسك او في عقلك كده صوره عن الاخت ديت يا ترى هي تناسبني ولا ما تناسبنيش إيه، ممكن تثير المواضيع كلها اللي ممكن تكون قلقاك ممكن تشوف هذه الاخت مثلا هل هي انسانه آه، مصرفه ولا مش مصرفه هل هي بخيله ولا كريمه هل هي طبعا مش هتسالها مش هتقول لها انت بخيله ولا كريمه طبعا هتقول لك انا كريمه جدا يعني انما آه، انت ممكن تعرف من خلال الكلام معاها ممكن تعرف اذا كانت هي انسانه حقيقيه ولا جريئه ممكن تعرف من خلال كلامك معاها اذا كانت هي صوتها عالي قوي ولا صوتها يعني يعني آه، لا قدر الله بسيط جدا يعني ماشي لان دلوقتي الاصوات الا من رحم الله بقت يعني ما شاء الله استيريو اللهم بارك يعني وحاول بقدر الامكان تعرف اللي انت عايز تعرفه طيب ما كفتش في الجلسه الثانيه لا مانع خليها جلسه ثالثه بس ما نقعدش نبص بقى يعني ما نقعدش نعمل الجلسات دي ست سنين مثلا يعني عقبال ما ن- نقرر يعني لا يعني خليها الجلسات كده امور بسيطه كده لحد ما تقف على قرار محدد تستخير ربنا وتستشير آه، احبابك واخوانك واهلك وناسك لحد ما خلاص استقريت على راي واتصلت ب- بحماك السلام عليكم يا عم يسعدني جدا ان شاء الله نرتبط بالاخت الفاضله ربنا يبارك فيك انا خلاص استخرت ربنا ومرتاح يا ترى الاخت مرتاحه اه الحمد لله مرتاحه طب الحمد لله بعد ما قلت رايك مباشره لا يجوز لك ان انت تروح تقعد معاها الا بعد العقد لكن هقول برضو حاجه عشان ما حدش يقول ان احنا مقفلين الدنيا كلها في حاجه تانية استثنائيه هنذكرها دلوقتي برضو لكن بقول ان ينفع تروح تشوفها مره واثنين وثلاثه واربعه اه ينفع ينفع تكرر الزياره مره واثنين وثلاثه واربعه وانا بتكلم يا جماعه الخير حبايب قلبي عن التفاصيل الدقيقه دي ليه عشان الامور ديت ممكن يكون في شباب كتير جدا نفسه يسال عنها وممكن تكون في اخوات كتير نفسهم يسالوا عنها فاحنا بنوفر عليكم الوقت وبنعتبر نفسنا مكانكم بالظبط وبقول لك اجابه الموضوع ان انت يجوز تشوفها مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه لكن في النهايه مجرد ما قررت خلاص ان انت ترتبط بهذه الاخت الفاضله خلاص لا يجوز ليك ان انت تشوف لا الوجه ولا الكفين خصوصا اذا كانت منتقبه الا بعد العقد مباشره طيب آه، هستخير ربنا طبعا هستخير ربنا هعمل ايه وزي ما قلنا بقى الذوقيات المهمه قوي اللي نفس شبابنا الحلوين ربنا يا رب يبارك فيهم نفسي يشربوا الذوقيات الحلوه ديت ومش بتهم بحد ان هو يكون ما عندوش الذوقيات ديت لا اكيد كلكم عندكم الذوقيات ديت بس من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اخويا حبيبي رحت شفت الاخت قدر ربنا سبحانه وتعالى ودي زي ما قلت لحضرتك دي فايده ان انت ممكن تشوف الاخت مع محرم ليها قبل ما تروح للاب ان انت ممكن تكون باني صوره معينه واحد نفسه يتزوج اخت تكون سمراء واحد تاني نفسه يتزوج اخت تكون خمريه، واحد نفسه يتزوج اخت تكون بيضاء وهكذا، آه تكون نحيفه، تكون مش نحيفه، فانت لما بتشوفها في اول لقاء مع اخوها مثلا مثلا مع اخوها وقاعد معاه وشفتها خلاص بنيت الصوره المبدئيه، الصوره المبدئيه ان انت ممكن ترتبط بالاخت ديت اذا كانت الصفات بقى الخلقيه والسلوكيه والاخلاقيات بتاعتها مناسبه جدا لاخلاقياتك وسلوكياتك، فانت بتبني الصوره المبدئيه اللي بناء عليها بتتقدم. طيب لقيتها مش في الصوره اللي انت محتاجها او مش هي اللي بيسموها إيه؟ التيب بس- مش التيب اللي انت عايزه واخد بال حضرتك فبتقول خلاص من البدايه كده ايه يعني بوصل لاخوها مثلا ان انا استخرت ربنا وربنا يا رب يرزقها بواحد افضل مني بكل ادب وبكل ايه ويبقى احنا ما جرحناش البيت ولا جرحنا والدها ولا والدتها ولا سببنا لهم ازمه نفسيه لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انت من اول لقاء وهي موجوده مع اخوها وانت حسيت بارتياح ورحت البيت فلما ابتديت تتناقش معاها في اول مره او تاني مره او تالت مره بعد كده اكتشفت فيها صفات ما ينفعش انها تكون زوجتك في الوقت دوت وما ينفعش ان انت ترتبط بهذه الاخت الفاضله مش نتيجه ان هي مش كويسه او نتيجه لكن نتيجه اختلاف في الاهواء او اختلاف في الاخلاق او الطباع او او وحسيت ان ده ممكن يعمل لك مشكله بعد الزواج ممكن تكون سبب تكدير حياتك وحياتها فانت بتعمل ايه ما بتروحش بقى تقول لوالدها آه، السلام عليكم يا عمي والله انا يعني الحقيقه كنت اتمنى ان اجوز بنتك لكن الحقيقه انا مش مرتاح لها خالص بالمره ومش عايز اقول لك انا كمان يعني ده انا ده انا يعني الحمد لله ان انا كملت القعده معاكم يعني واخد بالك لا طبعا دي مش اخلاقيات مسلمين احنا عايزين نقول بقى الاخلاقيات المسلمين نعمل ايه بقى نعمل كالاتي واسمع مني بقى كده وركز بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم هتتصل بوالدها لو كنت موافق ودلست لست ربنا وهنقول دلوقتي الاستخاره تتم ازاي لو كنت موافق بتتصل بوالدها السلام عليكم يا عم ازاي حضرتك حضرتك وازاي صحه حضرتك و- وازاي اختنا الفاضله والاسره الكريمه ربنا يبارك في عمركم يا رب العالمين والله يا عمي انا سعيد جدا جدا بمعرفه انسان فاضل زي حضرتك حقيقه انا حسيت يا جماعه ان انا كنت عاي- قاعد وسط اهلي والله حسيت ان حضرتك فعلا والدي وان زوجة حضرتك هي امي والله وان الاخت الفاضله دي يعني والله انا سعيد جدا بلقائكم جميعا والحقيقه استخرت ربنا واستشرت اسرتي واحنا سعداء جدا بان احنا ان شاء الله نرتبط بهذه الاسره الكريمه المباركه وانا بعتبر ده من فضل ربنا عليا ربنا سبحانه وتعالى اللي ساق لي الاسره الفاضله الطيبه دي يا سلام على الكلمات الحلوه اللي تفتح القلب لو الراجل كان ناوي يغلى عليك الدنيا كلها هيقول لك يا ابني خدها يا حبيبي ويعني بهدومها حتى واخد بالك شوف ال- الاسلوب الجميل طيب كان العكس بقى ما كنتش موافق او استخرت ربنا ما حسيتش بارتياح او او استشرت امك وابوك و- و- وحبايبك فلقيت الموضوع مش هيكون مناسب بكل ادب برضه السلام عليكم يا عم ازاي حضرتك والله انا سعيد جدا برؤيه حضرتك والله اتمنى اشوف حضرتك اكتر من كده واقعد مع حضرتك واستفيد من خبرات حضرتك واتعلم من اخلاقيات حضرتك ربنا يبارك فيك و- وازاي الاسره الكريمه ربنا يبارك فيك يا رب بالله عليك يا عم اعتبرني ابن ليك من هنا ورايح اي حاجه تامرني بها تحت امرك يعني لو اعتبر حضرتك عندك ولدين اعتبرني انا ابنك الثالث والله انا تحت امر حضرتك وسعيد جدا بمعرفتك وانا مكسوف اقول لحضرتك والله انا استخرت ربنا سبحانه وتعالى في امر اختنا الفاضله والحقيقي يعني انا حسيت فعلا ان انا انا ما استحقش الاخت الفاضله دي ربنا يا رب يرزقها بواحد افضل مني ألف مليون مره لان هي فعلا تستحق كل خير ومن اسره فعلا تستاهل كل خير وادعي لي يا عم ربنا يرزقني بواحده فاضله زي بنت حضرتك ربنا يجزيك عنه كل خير واستاذن حضرتك وكلمتين حلوين كده شوف الكلام الراجل لن يشعر بأي حرج يا سلام على أدب الشاب ده شوف يا أخي حتى وصل لي المعلومة إزاي لا في تجريح ولا في كلمة وحشة قالها في بنتي ولا حسسني إن بنتي ديت يعني ما, ما تنفعش تتجوز بالعكس ده حسسني إن بنتي ده خسارة فيه حتى هو نفسه يعني شوف الكلمة وهكذا دي اخلاقيات الشباب المسلمين ربنا يبارك فيكم محتاجين ان احنا نتعلمها علشان ما نجرحش بيوت الناس يا ناس بتتاذى والله الذي لا اله غيره يا ناس بتتاذى انا اذكر ان في شاب مره كان هو يعني ربنا يكرمه كان يعني آه، عاملها كده لله ان هو يوفق ما بين اخ واخت يعني يروح لاهل الاسره الاسره الاخت ديت ويقول لهم والله في عندي اخ مواصفاته كذا ويعني لو تحبوا ان خليه يتقدم وهكذا كان يعني بيوفق رصين في الحلال زي ما بيقولوا يعني ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الاخ في يوم من الايام واحد بيقول له انا عايز اخت مواصفاتها كده قال له عندي موجوده آه، راح شافها والحمد لله حصل قبول هو ويقدر ربنا سبحانه وتعالى انه بعد ما راح شافها ووافق واتصل بيهم وقال لهم استخرت ربنا وموافق وحددوا ميعاد العقد والاخت اتعزم اهلها واسرتها وناسها جولها من المحافظات و و ويقدر ربنا انه ما يروحش الفرح اصلا ويختفي ثلاث اربع شهور ويقابله الاخ بعدها يقول له فينك يا اخي ده انا يعني انت انت كنت فين؟ قال له خير قال له الاخت اللي انت تقدم قال له انت لسه فاكر ده انا اتجوزت وخلاص و- وبقالي ثلاث شهور متجوز ومش عارف ايه شوف المواقف المحرجه احنا يا جماعه لازم نراعي ان احنا بنخش بيوت مسلمين وما ينفعش برضه في المقابل اخويا وحبيبي دي ذوقيات اخويا ده انا ده انا بعلم اخويا وحبيبي ال- ال- الاصغر مني او اللي قدي ان انت لما تروح لازم تاخد بالك حط نفسك مكان الناس دي تحب الناس تتعامل معاك ازاي لو دي بنتك تحب الناس يعملوا معاها اعمل مع الناس زي ما انت بتحب ان الناس تعمل معاك وهكذا ف- فبالتالي ف- ممكن بقى في المقابل واحد يعمل حاجه ثالثه خالص يقول انا لا هرد بحلو ولا بوحش انا هسكت خالص لا برضه لا برضه ليست من ذوقيات اخويا وحبيبي ان انت ما تردش لافدان وممكن يكون واحد واثنين وثلاثه بيقولوا معلش اخطب احدكم احدكم على خطبه اخيه ما حدش يتقدم لحد اما الاخ ده يقول رايه فلازم تقول رايك حتى لو انت محرج مش قادر تتصل وتقول اصل انا بتكسف خلاص مفيش مشكله خلي والدك يتصل بوالد الاخت السلام عليكم يا حاج ده انا سعيد جدا ده ابني والله جه من عندكم بيشكر فيكم والله ده انا كنت اتمنى اكون معاه والله ده انا سعيد جدا بسيرتكم الطيبه و و- و وان شاء الله معرفه خير يا رب ويجمعنا على الخير دايما وان شاء الله يجمعنا جميعا في الجنه و و و- والله بس هو الابن يعني مستحي من حضرتك والله يا فندم هو استخار ربنا وان شاء الله ربنا يبدل بنتك واحد افضل منه ان شاء الله وانا متاكد ان بنتك تستاهل كل خير شوف الكلمات الحلوه وهكذا خلي الصخره اللي اتحطم عليها موضوع الاحراج ده المهم ان انت اوعى تسيب الاخت متعلقه لازم ترد ولما ترد ترد بادب وترد كده برحمه وحنيه ممكن ال- ابو الفتاه يقول لك يعني يعني معنى كده ان انت رافض يعني بنتي مش عاجباك ابدا يا أخ- استغفر الله انا قلت انها مش عاجباني ده, ده ده تعجب الباشا يعني بس يا حضرتك يعني ربنا يبارك فيك انا استخرت ربنا وانا لما استخرت ربنا ربنا هو اللي بيقدر اذا كنت انا ينفع نتجوز او ما ينفعش فربنا قدر حاجه غير اللي انا نفسي فيها ف- فتسامحني يا عم ربنا يبارك فيك تعالوا نكمل موضوع الخطبه بعد الفاصل صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم من البيوت يعيش الدفا بود ومحبة عيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل ربنا يبارك فيكم واحنا في انتظار بعد دقائق معدودة كده في انتظار ال SMS بتاعتكم وفي انتظار تليفوناتكم ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما اللهم امين اخويا وحبيبي كان واحنا في الفاصل آه، اخويا وحبيبي اللي معانا في الاستوديو ربنا يبارك فيه وبشكر كل اخواني اللي ورا الكاميرا وبشكر اخويا وحبيبي الاستاذ شريف آه، احمد سمير وكل القائمين على القناه المباركه يعني عايز اقول انه بيسال سؤال بيقول طب انت دلوقتي اتكلمت عن حته ان لو هو الشاب نفسه رافض آه، امال طب لو الاسره اسره البنت او لو البنت نفسها اللي رافضه تقول ايه؟ طبعا البنت مش هترد هو والدها هو اللي هيرد او اخوها فهيقولوا مثلا للشاب دوت مثلا هو اتصل افترض هو بقى كان موافق ومبسوط جدا السلام عليكم يا عم عليكم السلام انا استخرت ربنا الحقيقه وسعيد جدا جدا ان انا يعني اكون يعني اناسب اسره فاضله زيكم هم كانوا رافضين او البنت كانت رافضه يقولوا ايه والله يا ابني ده يا سلام ده شرف كبير لينا يا ابني والله ده احنا ده انا يا ابني بمجرد ما شفتك ده مين اللي يقول كده ابو البنت ده انا بمجرد ما شفتك انا اعتبرتك فعلا كانك ابني واتمنى يا ابني ان انت فعلا تكون العلاقه دايما ما بيننا يا ابني وتكون حاسس كده ان انا زي والدك وان انت فعلا تكون زي ابني واسعد جدا يا ابني بزيارتك وبرؤيتك اكتر من مره ربنا يبارك فيك لكن الحقيقه يعني يعني ربنا يبارك في حضرتك انت عارف الجواز يعني نصيب وزي ما بيقولوا اسمه ونصيب فيعني هي الح- الحقيقه الاخت استخارت ربنا ويعني بتبلغ حضرتك ان ربنا يا رب يرزقك بواحده افضل منها ان شاء الله وانت تستاهل كل خير يا ابني والله يا ابني تستاهل كل خير شوف الكلام الجميل يا جماعه الكلام ده لا يمكن يجيب عداوات ولا يجيب زعل لان فعلا برضه زي ما اتقال لي حالا في الاستوديو برضه في الاستراحه ان احيانا بتحصل مشاكل كبيره وبتحصل حروب بين اسر بسبب ان هو ما وافقش عليها ليه هي بنتي تتعيب هو بنتي فيها ايه هو ايه اللي ما عجبوش فيها ده انا بنتي دي يتمناها اللي احسن منه و ما ناخدش الموضوع يا جماعه بالمنظر ده دي مساله توفيق من عند ربنا هو استخار ربنا وهي استخارت ربنا لو ربنا مقدر يكونوا البعض هيكونوا البعض لو ربنا مش مقدر خلاص هو حاسس بشيء بيصده عن الزواجه ديت او هي حاسه بشيء بيصدها عن الزواجه دي ده ما يزعلش يا جماعه مش احسن ما يمشي معاها بره وبعدين يروح يبص لها وبعدين يمشي معاها وبعدين يحصل ما بينهم آه، قصه حب وبعدين يخرجوا وبعدين يهربوا آه، التطور الطبيعي للحاجه الساعه انتوا عارفين يعني ف- يعني إيه؟ فبنقول مش احسن ما دخل البيت من بابه واخد بال حضرتك فاذا المساله مساله محتاج ان احنا ناخد المساله كده بشيء برضو من العقلانيه وشيء من الوعي ان مش عيب ان يتقدم لبنتي 50 واحد ما دام دخل برؤيه شرعيه وجلسه شرعيه ولما رفض رفض بادب جم مفيش مشكله خالص ايه المشكله بنتي ما تتعيبش لكن مفيش نصيب ناخدها تحت الايه تحت البند ده ان بنتي فاضله واللي يتمناها كل انسان في الدنيا لكن لسه النصيب ما جاش او ما فيش نصيب مع اللي تقدموا لها فما فيش اي مشكله خالص يا جماعه برضه في نفس الوقت الشاب نفسه لو اترفض ما ياخدوش بقى الكبر والعزه بقى ويقول انا اترفض ده انا ده هي الطول انها تتجوز واحد زيي ده انا ده انا نص بنات البلد كانوا بيجروا ورايا ومش عارف ايه والكلام اللي احيانا بيتقال من بعض الشباب لا اخويا وحبيبي اوعى تزعل هي هتعيش دي جوازه زي ما قلنا دي مش عربيه هنبدلها ولا هي ساعه هتشتري غيرها لا دي زواج ده عيشت عشت العمر كله و- و- وعشره العمر كله فلما هي تقول انا استخرت ربنا وما حصلش نصيب او مش حاسه بشيء من ال يعني ال من ال يعني القبول وغي- او غير ذلك فده ما يزعلكش ابدا ده مش عيب لا فيك ولا عيب فيها بل بالعكس يا جماعه عايزين نتقبل هذه الموضوع طيب كيفية الاستخارة هستخير ربنا أنا رحت اتقدمت الأخت فاضلة وبعد ما اتقدمت في آخر الجلسة الجميلة تمام طب انا زي ما قلت لحضرتك يعني ممكن اكون لسه ما استوعبتش الموضوع وعايز اتكلم معاهم مره تانية هحدد ميعاد معاهم تاني طب لسه عايز مره تالتة مره تالتة وهكذا بس ما نطولش اول مرات لحد ما في الاخر خالص ورسيت على حل ان انا فعلا انا انا متقبل الاخت ديت وهي متقبلاني بس عايزين نستخير ربنا سبحانه وتعالى لما نستخير يا جماعه عايزين نستخير ونحن على الحياد احفظ معايا الجملة ديت لأن دي أهم جملة هتسمعها النهاردة استخير ربنا وأنت على الحياد مش رايح تستخير ربنا أستغفر الله تحصيل حاصل يعني أنا بس هصلي صلاة الاستخارة بس عشان إيه دي من ضمن الطقوس اللي بتتعمل في الز- في الجواز وكده فأنا هستخير ربنا لكن أنا كده كده أنا حاطط في دماغي هتجوزها هتجوزها ولو انطبقت السما على الأرض أنا متجوزها لا الموضوع مش كده لازم تكون على الحياد وإلا يبقى أنت كده ما سلمتش أمرك لله ما توكلتش على الله ما لجأتش لربنا ما ز- ما ذلتش نفسك لله لا انا رايح استخير ربنا وانا على الحياد يا ربي انا لا احسن التدبير ولا الاختيار انت اللي اختار لي شوف بقى دعاء الاستخاره دعاء الاستخاره ده دعاء دعاء زي كل دعاء والدعاء ده لابد يكون فيه آداب الدعاء إيه آداب الدعاء؟ آداب الدعاء أن تبدأه بالثناء على الله بالثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول دعاء الاستخارة ثم تختم دعاء الاستخارة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولن يضيع الله عز وجل دعاء بين صلاتين على حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم هنقول في دعاء الاستخارة ازاي الأول هنصلي صلاة هو في صلاة مخصوصة اسمها صلاة الاستخارة لا ايه ده معقولة اه طبعا معقولة مفيش صلاة مخصوصة اسمها صلاة الاستخارة انما في حاجة اسمها دعاء الاستخارة طب دعاء الاستخارة ده يتعمل فين في صلاة برضه طب ازاي مفيش صلاة استخارة هو النبي لما قال صلاة الاستخارة ليه قال قال اذا هم احدكم بشيء تمام واراد يعني اراد ان اردت ان انت تستخير ربنا فليصلي ركعتين دون الفريضة يعني ايه يعني في اي ركعتين ركعتين سنة الصبح وهستخير فيهم ربنا ركعتين تحية المسجد وهستخير فيهم ربنا ركعتين صلاة الضحى وهستخير فيهم ربنا ولو كنت عايز خد بالك عشان المسألة تبقى مكتملة ولو كنت عايز ان انت تصلي ركعتين مخصوصتين لصلاة الاستخارة فلا بأس مفيش مشكلة انا مانيش في وقت لا ظهر ولا ولا مغرب ولا عشاء ولا صبح ولا مفيش وقت سنن تمام كده وعايز اصلي صلاة الاستخارة اصلي صلاة الاستخارة لكن في غير وقت النهي يعني ما يكونش بعد صلاة الفجر إلى الشروق وما يكونش بعد العصر إلى المغرب لأن أي وقت تاني وأفضل لك وأفضل لك يكون وقت صلاة الاستخارة ده أنا من باب التفضيل وليس من باب الإيجاب وقت التفضيل بالنسبة لي إن أنت تكون في التلت الأخير من الليل ليه؟ ده وقت نزول الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله فينادي هل من داع يدعوني فهل من سائل سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له وهكذا فنقوم نصلي ركعتين آه، آه، عشان نقول دعاء الاستخارة صليت الركعتين وبعد التشهد وقبل التسليم وبعضهم قال لا ممكن يكون كمان بعد التسليم تمام كده هتقول دعاء الاستخارة هتعمل ايه اول حاجة قلنا حبايبي قلنا هنثني على الله نثني على الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسألك يا الله باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى و و- اقعد تثني على ربنا سبحانه وتعالى ثم تصلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهكذا وتم بادئ دعاء الاستخارة تقوم قايل لي بقى إيه؟ تقول اللهم إني اسمع بقى وركز معايا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم خد بالك وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم أن زواجي من فلانة الفلانية وتسميها مش لازم باسمها واسم أمها لا اسمها واسم أبوها خد بالك ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من الأخت الفلانية خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه خد بالك اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من الأخت الفلانية شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وتقوم قايل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولن يضيع الله عز وجل دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم أنت استخرت ربنا واحد يقول لي بقى انا لما استغفرت ربنا حصلت معايا مشكله ايه هي ان انا لما نمت في الليله ديت ما شفتش رؤيه لا ما اشترطش بعض الناس فاكر يا جماعه ان هو لما يستخير ربنا لازم يشوف رؤيه طبعا ما فيش اي حديث ورد في هذه المساله يعني مش لازم تشوف رؤيه امال استخير ربنا كم مره بعضهم يقول لك استخير ربنا سبع مرات برضه لا ما وردش امال ايه اللي ورد اللي ورد اخويا وحبيبي واختي الفاضله ان انا هستخير ربنا وبعدين امشي في الموضوع اللي انا ماشي فيه واذا الموضوع تيسر يبقى هي دي نتيجه الاستخاره واذا الموضوع تعثر فيبقى ديت نتيجه الاستخاره طب من حق استخير ربنا كم مره زي ما انت عايز ان شاء الله تستخير ربنا سبعين الف مره لكن لا نقيد الاستخارة بسبع مرات ما نقولش ما نقولش يبقى لازم تستخير ربنا سبع مرات في المرة السبعة هتشوف بقى حاجات كتيرة قوي هتلاقي الدنيا يعني بامبي وحاجات زي كده لا ما وردش أي حاجة من الكلام ده كله لا سبع مرات ولا كذا ما نقيدهاش ممكن تستخير ربنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين زي ما أنت عايز استخير ربنا دي عبادة بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء الاستخارة سبحان الله في انخلاع من حول من حول العبد وقوته إلى حول الله وقوته شوف المعنى اللهم إني أستخيرك بعلمك أنا ما عنديش علم يا ربي وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم شوف بقى فإنك تعلم فإنك تقدر ولا أقدر أنا ضعيف يا ربي وتعلم ولا أعلم أنا يا ربي أنا جاهل أنا ما أعرفش أنت, اللي أنت الذي تعلم وأنت علام الغيوب قالوا هو ده السر في القضاء والقدر العلم والقدرة العلم والقدرة شوف قد ايه فاذا انت بتشوف بتنخلع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته فربنا هو اللي بيسر لك الخير بقى تمشي في الموضوع تيسر هي دي نتيجة الاستخارة ما تيسرش يبقى هي دي نتيجة الاستخارة علشان كده بقول يا جماعة ان لازم لما نروح نتقدم لازم نستشير حبايبنا ولازم نستخير ربنا قبل اي حاجة سبحانه وتعالى عشان ربنا يبارك في هذه الزيجة المباركة قبل ما تلق- ما تلقى صلاتكم هنقرأ برضو بعض الاسم اسس ونكمل ان شاء الله موضوع الخطبة ان شاء الله في الحلقة القادمة مين معانا يا أستاذ شريف الاخت صباح السلام عليكم
عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا أهلا بزيك حضرتك. أنا متقدم لي عريسين نعم واحد جارنا وواحد قريبنا.
اه آه، أهلي عايزين إن هما قريبنا وأنا عايزة جارنا ده يعني شايفاه كويس يعني وكده وهما نعم.
عشان بقى يعني بياخدوا من العيلة وكده فعايزين.
اه نعم ربنا يبارك فيك يا رب العالمين طب آه، آه، آه، يعني جار حضرتك اللي انت عايزاه هو بيصلي وما متدين.
بيشربش سجاير و- طب الحمد لله رب العالمين وأهله ناس كويسة يعني وكده.
انا عايز اقول حاجه عايز اقول ال- رساله هنا للاهالي بقى وللاسر آه، برد على الاخت صباح عايز اقول ان ان لما يكون متقدم لبنتنا واحد مناسب ومتدين وكويس مش لازم ان احنا نتعنت في ان احنا نجبر بنتنا على الزواج من شخص ما ثم يحدث بعد ذلك خلاف ومشاكل ونرجع بعد كده نقول يا ريت اللي جرى مكان يا ريتنا جوزناها اللي هي عايزاه لا ده احنا لازم نركز على هذه المساله ان ان إن لازم نعرف راي البنت ولا نجبرها على الزواج من اي واحد تكون مش عايزاه الاستاذ عبد المحسن السلام عليكم
الو مرحبا كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الص- كيف الصحة يا استاذ محمود؟ مشتاقين لك كثير الله يسلمك.
الله يخليك ويعزك ربنا يبارك في عمرك استاذ محمود انا ما ما يعني ما انا داخل في الموضوع الخاص بالزواج نعم، آه، ربنا لكن انا عندي آه، ابن عمي يعني عمره تقريبا آه، 23 سنه وما شاء الله عليه يعني ما شاء الله.
آه، تك- كلمته عن الزواج وهذا لانه آه، التزم منذ آه، سنتين نعم.
وبعد ان التزم اشتد اكثر في بالنسبه لامور الزواج انه لم تكن له تجارب سابقه، كان ولد مؤدب ورقيق جدا جدا.
نعم.
وعندما تكلم عن الزواج آه، يعني يريد لا يريد الزواج لانه يرى ان آه، لقاء المراه ويعني آه، الجماع في الحلال والامور هذه يرى ان يعني اسمح لي اقولها يعني امر مستقبل قلت يا اخي كيف الانبياء سبحان الله.
تزوجوا الصحابه تزوجوا وهم اقرب الى الله منا يعني ما شيء عادي طبيعي ولكن اتضح انه آه، الاب يعني كان يعني في آه، ايام الطفوله كان في الشده والصرامه وكل شيء يتعلق بالعوره هو قذاره وهو كذا وهو كذا نعم.
فاشتد عليه فعندما دخل والتزم وهذا ما زالت التربيه الصارمه في في آه، يعني موجوده في عقله فنريد على الاقل اتمنى ان يكون هو يطالع الحلقه اليوم يعني ليتلقى ده احنا الى عايزين نبعت له رساله كيف انه انه يقول والله انا اذا اردت ان اتمتع في الزواج آه، نعم.
ففي الحور العين قلت إيه، يا أبي ده احنا عايزين نوجه له رسالة.
يعني من حرم زينة الله التي انزل طبعاً، عليها؟
طبعاً.
ما هي وبعدين- شيء.
وبعدين كي- فنتمنى دلوقتي ما اطول عليك نتمنى ماشي.
انه تعطي نصيحه وانا متاكد انه الان يطالع الحلقه ويطالع اسمي حاضر، حاضر.
واقول له يا زياد نعم.
آه، اتق الله وتزوج وان شاء الله شوف اولادك حاضر، ومحمود أستاذ محسن.
المصري عينيا أخونا إن حاضر.
شاء الله عينيا حاضر.
يشيل الخوف نبعت والحزن له رس- حاضر الموجود نبعت له فيه.
نصيحه حالا حاضر حاضر عينيا آه عايزين نبعت نصيحه مش ليه هو لوحده نبعتها لكل شاب مسلم نقول حبيبك صلى الله عليه واله وسلم قال كما في الصحيحين يا معشر الشباب تزوجوا يا معشر الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع دي مش مش قذارة بقى لا ده ده, ده أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى وفي بضع أحدكم صدقة في إتيان الرجل امرأته في الحلال صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر ربنا أمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، ازي حضرتك يا أهلا وسهلا بحضرتك آه، اول حاجة عايزة اقول لحضرتك جزاك الله خيرا يعني ربنا يبارك فيك يا رب وممكن بس عندي سؤال هو انا اتفضل.
مخطوبة نعم وبس آه، عندي مشاكل يعني مع خطيبي كل شوية بنتخانق وحاجات كده نعم فانا مش عارفة اخد قرار صح يعني نعم آه، بس انا مرتاحة معاه بس في نفس الوقت بنتخانق كتير جدا وعلى انتم حاجات م- م- بسيطة قوي مخطوبين بقالكم قد ايه؟
آه، بقالنا ست- سبع شهور سبع شهور ما هذه فترة ما هذه المشكلة ما ده اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه اختي الفاضلة هجاوب على حضرتك حالا احنا عايزين نقول يا جماعة فترة الخطبة ما ينفعش انها تطول بالمنظر ده سبع شهور وثلاث سنين وخمس سنين وخطيبها بقاله سبع سنين و... وثلاث شهور وحاجات كده لان فترة الخطبة دي احنا عايزين نقول انها في النهاية هي فترة تكلف تكلف ال... ال... الاخت بتتكلف والاخ بيتكلف فمش هنقدر نوصل منها للنتيجة اللي احنا عايزينها عشان كده بنقول احنا بنسأل عن الشاب دوت لما نتأكد ان هو انسان طيب وفاضل بنقول له لو سمحت ما دمت خدت قرار بالموافقه على بنتنا واحنا خدنا قرار بالموافقه على حضرتك خلاص كل واحد في حاله واحنا مدين لك وعد لكن تتقدم لتعقد عشان ما نقعش في مشاكل شرعيه انما واضح من كلام حضرتك تقولي في خناقات ما بينكم ومشاكل يعني معنى كده ان في آه، يعني قد يكون في تجاوزات تجاوزات بمعنى ايه قعد مع بعض او خروج او كلام كتير في التليفون بيترتب عليه مشاكل وحاجات زي كده الاصل يا جماعه ان ما يكونش كده ولسه هنتكلم في ان ايه اللي يجوز في فتره الخطبه وايه اللي ما يجوزش في امور تجوز وفي امور لا تجوز تماما و والجواز زي ما قلنا الخطبه ما هياش جواز وانما هي وعد بالزواج الاستاذ مخلوف من الجزائر السلام عليكم محمود السلام عليكم السلام عليكم اخوي محمود حبيبي الغالي اهلا وسهلا كيف حالك يا اخي محمود؟
ربنا يعزك ويسترك ان شاء الله الوش المنوره دي معها على طول ده ده انتوا اصحاب الوجوه المنيره ربنا يبارك فيكم يا حبايبي لا، انتم ان شاء الله الله يبارك اخوي فيك.
محمود عندي مداخله عندي مداخله غير غير موضوع الحلقه اتفضل آه، بخصوص اخواننا يعني في فلسطين يعني نعم يعني آه، نريد يعني آه، ما- منك ان يعني آه، آه، نصيحه كيف يعني ن- يعني كيف نعينهم يعني آه، لا نبقى ان ان نتكلم هكذا نعم.
بل نريد افعال يعني نريد آه، نريد افعال يعني نعم.
لا ن- نبقى نتكلم هكذا يعني دعاء لهم دعاء لهم ولو الدعاء ما- مطلوب نعم.
لكن نريد ان نفعل شيئا يعني بدون نعم.
ان آه، يعني ان نمس ان نمس ب- يعني ك- كما انا لسه في كما نقولوا في اوطان تاعنا وفي هكا يعني نريد ان نفعل افعال يعني لانه نعم.
يعني وطبعا احنا يا استاذ مخلوف والله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لا ما نقدرش ننسى ابدا اخواننا وحبايبنا من اهل فلسطين وبندعو لهم والله من قلوبنا في كل لحظه واحنا على فكره لما بنتكلم مثلا في موضوع زي موضوع الزواج ده والله في موضوع الزواج واحنا بنتكلم عن الجواز يا جماعه والله لم نبتعد ابدا عن موضوعاتنا في فلسطين وفي آه، العراق وفي كل مكان لان الاسر المسلمه لما ينصلح حالها والبيوت المسلمه لما تستقيم على طاعه ربنا وعلى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم لما نقوم كلنا ندعو ربنا ربنا هينصر إخواننا بفضل الله سبحانه وتعالى مين؟ دكتور سيد طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا استاذ ازيك يا دكتور سيد ربنا يخليك يا أهلا ربنا يخليك.
وسهلا بحضرتك والله يعني انا يعني سعيد جدا ب ب باسلوبك في الدعوه دي حقيقي ربنا يكرمك آه، يا رب بلاحظ ان يعني قدرت تجتذب قدر كبير جدا جدا من الشباب الحمد لله اللي فعلا اقدر اقول انه ابق تماما يعني الحمد لله لكن الدعوه الى الله على بصيره هي دي اللي الواحد بي بي بيجدها عند العلماء الحقيقيين علماء علماء الباطن ربنا يبارك فيك يا رب فانا يعني بتصل بحضرتك دلوقتي لان الموضوع اللي انتوا طرحتيه الموضوع جميل جدا انا بامانه يعني ليا بعض الابحاث وتقدمت بيها لهيئه الاعجاز العلمي من الكتاب ومن السنه وكلام جديد كله ما شاء الله والكلام كله من الكتاب ومن السنه ويفتقر اليه ما شاء الله معظم علماء المسلمين ما شاء الله وعلماء الغرب في امس الحاجه للدعوه بهذه الطريقه ولهذه المعلومات اللي من الكتاب ومن السنه نعم خ- حضرتك من ضمن الحاجات ال- ال- المهمه جدا اللي تفيد في امر الزواج ودي نقطه جديده يعني نعم ان لابد ان يكون هناك في اتصال فكري نعم في اتصال فكري واتصال روحي انا مع انا سامحني يا دكتور سيد والله فاضل ربع دقيقه على انتهاء البرنامج فلو حضرتك تاخد تليفوني من control وندردش مع بعض في الموضوع لان فعلا انا مشتاق جدا ان انا اعرف البحث اللي حضرتك عامله ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك و... و... وكنت اتمنى يكون والله في وقت في البرنامج اسعد جدا بلقاء حضرتك اخواني وحبايبي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين هنكلم هنكمل ان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله في ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حوار مع خاطب الجزء الثالث ان شاء الله علشان نحط رجلين شبابنا على الطريق الصحيح في الزواج ورجلين واخواتنا يعرفوا الطريق الصحيح للزواج وازاي ناسس اسره مسلمه على غرار وعلى مثال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا